على أسباب النجاة من عذاب القبر أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من عذاب القبر وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء رب العالمين رقم 15 من أسباب عذاب القبر الغلول من الغنيمة أن يبقى في واحد داخل حرب إسلامية تحت إمرة إمام مسلم عادل وبعدين قبل بعد الانتصار يبقى في غنائم وقبل أن تقسم هذه الغنائم هو راح سارق أو واخد حاجة من الغنيمة قبل أن تقسم ده اسم الغلول من الغنيمة قال صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في الصحيحين قال في الرجل الذي أخذ من الغنيمة قبل أن تقسم قال والذي نفسي بيدي إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لا تشتعل عليه نارا أي في قبري يعني مجرد أنه خد شملة كوفية خدها من من الغنائم قبل أن تقسم الغنائم سبحان الله كانت سبب في أن قبره يشعل عليه نارا ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين رقم 16 الإعراض عن ذكر الله قال جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا قلنا بكده حبايبي أن في فرق كبير جدا بين الحياة وبين المعيشة الحياة الحياة هي الحياة الحقيقية الحياة الجميلة الحياة اللي في ظل الإيمان والمعيشة اللي هو عايش زيه زي غيره سامحوني يعني زي ما الدواب عايشة يعني يبقى هو عايش وخلاص يعني أهو بياكل ويشرب تقول له عامل يقول لك أهو عايشين زي ما الناس عايشة بناكل وبنشرب وبنتفسح و... وبنعمل وبنسوي لكن عبادة هو يعني مش مشغول بهذه المسألة فدي مصيبة كبيرة جدا الإعراض عن ذكر الله سبحانه وتعالى المولى عز وجل لما تكلم عن الحياة قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة الله حتة حلوة حياة طيبة إن الحياة ربنا وصفها بأنها طيبة لما تكون في ظل الإيمان من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون والناحية التانية بقى لما تكلم عن المعيشة قال فإن له مش حياة ضنكة لا من مفيش حياة ضنك إنما في معيشة فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى لأن ده يوضح إيه المقصود بومن أعرض عن ذكري إيه ذكري اللي هي آياتنا القرآن اللي يعرض عن القرآن والقرآن منهج حياة يعني اللي بيعرض عن شرع ربنا عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم اللي بيعرض عن ان هو ينفذ اوامر ربنا اللي هو ينتهي عن نواهي ربنا ان هو يمتثل لحكم ربنا سبحانه وتعالى اللي بيعرض عن اي شيء يمت بصله لمنهج ربنا سبحانه وتعالى فان له معيشه ضنكا والضنك مش معناه يا جماعه ان هو يبقى فقير ده ممكن يكون غني جدا جدا ويكون عايش معيشة ضنك الضنك هو أن الإنسان حتى لو كان معاه مليارات هو يرى نفسه فقيرا هو يرى نفسه محروما هو يرى نفسه أن هو ما بيملكش أي شيء من الدنيا دي أن هو عاش حياته في ضنك وشقاء فإن له معيشة ضنكة في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى يا رب ما أنا كنت مبصر في الدنيا ولما مت كنت مبصر برضه اشمعنى حشرتني أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى عن أبي سعيد في قول المولى عز وجل معيشة ضنكة قال يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه وبصرف النظر عن قول سيدنا أبي سعيد رضي الله عنه تعال نشوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قول المولى عز وجل فإن له معيشة ضنكة قال هي عذاب القبر يبقى فسرت المعيشة الضنك بإيه؟ بعذاب القبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رقم 17 من أسباب عذاب القبر يا رب ينجيني وإياكم يا رب من عذاب القبر ويجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ويحسن ختامنا أجمعين يا رب العالمين النياحة على الميت إيه النياحة على الميت ليه سبب من أسباب عذاب القبر تعال نشوف الأحاديث الأول بتقول إيه وتعال نشوف تعليق أهل العلم على الموضوع ده بيقولوا إيه أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه الحديث الثاني رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره الميت يعذب في قبره بما نيح عليه يعني من النياحة اللي هم إيه نحوها عليه طيب الكلام ده يكون لمين بقى أهل العلم يوضحوا المسألة أكتر عشان المسألة تبقى واضحة طب واحد يسأل يقول طب وذنب الميت إيه هو مات واتدفن الله يرحمه طب أهله عمالين بينوحوا بيصوتوا ويا سبع ويا جمل ولا جيب لي النحاس بالشيء الفلاني ومش عارف ايه والكلام ده كله طب هو ذنبه ايه هو هو يعذب بالنياحه بتاعتهم ليه قال لك هو يعذب في حالتين بس لكن في حالة ينجو في ينجو فيها بفضل الله الحالة الأولى اللي يعذب فيها إن هو يكون وصاهم لما موت عايزكم بقى يعني إيه يعني تصوتوا وتلطموا وتنوحوا وعايز بقى كده يعني إيه عاي- يعني كأنها زفت عروسة خد بالك عايزكم بقى كده تصوتوا وتلطموا وتسمعوا اللي, اللي رايح واللي جاي عشان تع- يعرفوا يعني إيه إن أنا غالي عندكم فهو لو وصاهم بكده يعذب في قبري إذا ناحوا عليه الحاجة التانية طبعا المقصود بالنياحة هنا ايه؟ مش البكاء خدوا بالكم عشان المسألة تبقى واضحة، مش المقصود بالنياحة على الميت هي البكاء، لا البكاء ده مأذون فيه لأن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كما ورد عند البخاري أنه بكى لموت ابنه إبراهيم وقال إن العين لا تدمع لما عبد الرحمن بن عوف بيقول له أنت تفعل هكذا يا رسول الله فقال له إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا آه، سبحانه وتعالى فعبد الرحمن بن عوف لما سأل وأنت تبكي يا رسول الله قال تلك رحمة أو تلك رقة يجعلها الله في قلب من يشاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء إن سبحان الله أحيانا تجد بعض الناس عياذا بالله قلوبهم قاسية أو البكاء ده يعني بعيد عنهم أو الدمعة دي ما بتنزلش خالص فيقول لك أصل ده راجل جامد واخد بالك قوي ما شاء الله عنده شكيمة كده وعزيمة و- ولا يلين للأهوال ولا للمصاعب العكس ده الكلام ده يعني يذم فيه الإنسان الإنسان كلما كان رقيق القلب كلما كان جياش المشاعر كلما كان إنسان حساس كلما كان دمعته قريبة بالعكس ده ممكن يكون من أسباب أن هو يكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة كما ثبت في الصحيحين سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله كان من ضمنهم آخر واحد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ففي ناس آه، دموعها حضرة آه، في ناس تتكلف الدموع أي نعم لكن في ناس دموعها حضرة الدموع بتنساب منه وتشعر حضرتك آه، بين الإنسان الذي يتكلف البكاء وبين الإنسان اللي بيبكي بدمعة صادقة حارة نازلة فعلا من قلبه مش من عينيه فالمسألة مش مسألة بكاء يبقى البكاء هنا مش منهي عنه طالما أنه لا يصاحبه نياحة أو اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى فالعلماء قالوا يعذب الميت في قبره بسبب النياحة إذا كان هو اللي وصى أهله بأن هم ينوحوا أو في حالة تانية برضه يعذب فيها إذا كان هو عارف من حال أسرته أن هم كل ما يموت ميت بينوحوا ويندبوا ويعملوا ويسوي ورغم ذلك لم ينههم قبل الموت ما قال لهمش اوعى حد ينوح عليا فلو ما وصهمش وهو عارف من حالهم ان هم بينوحوا لو ما وصهمش ان هم ما ينوحوش او لو العكس بقى لو وصاهم ان هو ينوح ان هم ينوحوا عليه بعد الموت فهذا يعذب في قبره اما اللي يقول لهم اتقوا ربنا ولو مت احتسبوني عند الله سبحانه وتعالى ان شاء الله ربنا يجمعنا واياكم في الجنه واكيد كل انسان في الدنيا يعني انك ميت وانهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون كل نفس ذائقه الموت فالكل هيموت كلنا هنموت وكلنا سنرحل إلى الله سبحانه وتعالى وهنقف بين إيديه يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فهنا لما يوصيهم يقول لهم مش عايز حد ينوح عليا البكاء أنا ما أقدرش أمنع دم العين لكن آه، اوعى حد ينوح اوعى حد يعترض على قدر الله فإن ناح عليه بعد الموت فلا يعذب في قبره باتفاق أهل العلم فضل الله سبحانه وتعالى طيب رقم 18 من أسباب عذاب القبر وجاي علينا بقى رمضان ربنا يبلغنا رمضان يا رب ويعتق رقابنا ورقابكم من نار جهنم يا رب العالمين وأسأل الله عز وجل أن يجعله شهر السعادة والتمكين على الأمة المسلمة وأن ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما يا رب العالمين الإفطار في رمضان من غير عذر من أسباب عذاب القبر لك أن تتخيل أن في ناس من النهاردة بيبتدوا يحضروا نفسهم إزاي هيقضوا أجمل سهرات رمضانين يعني من الآن زي ما أهل الحق بيجهزوا نفسهم من أجل إعداد الدروس لتذكير الناس في رمضان ولأن القلوب بتبقى مقبلة على الله سبحانه وتعالى إلا إن في صنف من الناس ربنا يا رب يعافينا ويعافيك يا رب العالمين لحد الآن هم بيظبطوا نفسهم وبيجهزوا نفسهم إزاي إن هم يفسدوا البشر يعني حتى تجد في رمضان مثلا تجد آه، يقول لك الخيمة الرمضانية آه، تمتعوا مع السحور الراقص يعني حتى السحور يعني رقصوا المهم يعني فسبحان الله انما اهل الحق يعني بيجهزوا نفسهم من دلوقتي علشان ربنا يكرمهم يعني زي لعيب الكوره اللي بيجهز نفسه في معسكرات وتمارين و و عشان لما ينزل الملعب ما يجيلوش شد عضلي فانت من الان من شهر شعبان كتر من الصيام و- والعباده والصلاه والذكر والقران والتسبيح والتهليل علشان لما تخش على ال- شهر رمضان ما يجيلكش شد قلبي يبقى انت ايه ما تجيش زي ما بيحصل ناس كتيره جدا بيحصل لها كرامب في القلب يجي داخل شهر رمضان اول سبعة ايام الله اكبر زي الفل وبعد كده يبتدي ايه يبتدي ينسحب من ارض الملعب ويبتدي اما يفطر واما ان هو يقصر في قراءه القران واما ان هو ما يصليش تراويح واما ان هو ما يقراش قران وما يذكرش ربنا وهكذا فمحتاجين ان احنا نجهز نفسنا من دلوقتي فمن اسباب عذاب القبر ع- الافطار في رمضان من غير عذر خدوا بالكم لان ممكن يكون في عذر ممكن يكون راجل كبير جدا في السن بلغ من الكبر اعتياء ما يقدرش يصوم فهذا رجل يطعم آه، ممكن يكون مريض مرض شديد جدا لا يرجى منه الشفاء أو حتى ير- مريض مرض شديد أيضا يرجى منه الشفاء لكنه كان مريض فهذا الإنسان يعني له عذر أيضا في أنه يفطر ممكن تكون امرأة حامل و- ولا تستطيع أن تصوم مع الحمل لأن في واحدة ممكن تصوم مع الحمل وممكن تكون واحدة آه، بترضع ومش قادرة تصوم مع مع الرضاع وهكذا فهناك أعذار أما اللي ملوش عذر فهذا الإنسان يعرض نفسه لعذاب القبر كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه ابن خزيمة آه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذ بضبعي فأتي بي جبلا وعرا جبل صعب جدا أن حد يطلعه فقال لي اصعد فقلت إني لا أطيقه فقال إنا سنسهله عليك قال فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل فإذا بأصوات شديدة قلت ما هذه الأصوات قالوا هذا عواء أهل النار ده صوت الصريخ بتاع أهل النار ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين ثم انطلق بي حتى إذا رأيت قوما معلقين بعراقي بهم مشققة أجداقهم تسيل أجداقهم دما آه، يعني لا كان تخيل حضرتك المنظر عجيب جدا ومنظر مرعب قوم معلقين من العرائب بتاعتهم والأجداق بتاعتهم كلها مشققة بتسيل دم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هذا- هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم دول اللي بيفطروا قبل ايه قبل ما ياتي الوقت اللي هو المفروض يفطروا فيه عند اذان المغرب فهذا الانسان اذا افطر من غير عذر عياذا بالله طبعا الكلام ده مش للي يفطر يوم يعني المقصود ايه يعني ايه انسان بيداوم على الافطار في شهر رمضان او يتهاون في شهر رمضان دائما من ضمن برضو الاسباب احنا خلاص فاضل لنا حوالي آه، اربع اسباب او آه، اربع اسباب تقريبا آه، من ضمن الاسباب ايضا عذاب القبر ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين التي تمنع لبنها عن طفلها الرضيع برضه لو كان في عذر برضه هي معذوره ما فيش مشكله يعني ممكن تكون واحده مريضه جدا او ضعيفه او ان صدرها لا يدير لبنا او ان ابنها هو اصلا هو رافض ثديها يعني هو لا يرضع اصلا واخد بالك فهذه تعذر أما التي آه، في ثديها لبن وطفلها عنده استعداد أنه يرضع ورغم ذلك هي بتقول لا أنا مش هرضعه عشان أحافظ على جمال آه، صدري فهذه الإنسان عايزا بالله تعرض نفسها لعذاب القبر في نفس الحديث اللي فات الذي رواه ابن خزيمة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خدوا بالكم يعني ده رسالة للنساء اللي فعلا بيرفضوا يرضعوا أطفالهم ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين قال صلى الله عليه وسلم ثم انطلق بي فإذا أنا بنساء تنهش ثديهن الحيات ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين الحية بتنهش في صدر هذه المرأة فقلت ما بال هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء يمنعن أولادهن ألبانهن هؤلاء يمنعن أولادهن ألبانهن المرأة لو منعت لبنها عن طفلها عشان تحافظ على جمال جسمها فهذه المرأة عياذا بالله بتعرض نفسها لعذاب القبر قول لي طب أنت عمال بتذكر لنا وبتسرد لنا أسباب عذاب القبر ليه عشان أقول لك احذر أخويا وحبيبي مش من باب إن إحنا عمالين نقول للأمة في اسباب كتيره لعذاب القبر وان الانسان ممكن يقع في واحده منهم ويضيع و لا من باب ان احنا بنقول عرفت الشر لا- لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. رقم 20 من اسباب عذاب القبر هم 22 سبب آه، رقم 20 اللواط ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين هذا الداء الخبيث قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أحمد بسند صحيح من وجدتموه يعمل بعمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به لو وجدتم اثنين رجال عياذا بالله يفعلون فعل قوم لوط فالاثنين في شرع ربنا يقتلوا بالسيف يقتلوا بالسيف ولذلك سبحان الله يعني تقريبا الأمة الوحيدة اللي ربنا سلط عليها أربع أنواع من العذاب مختلفة وكانت شديدة جدا جدا شوف ربنا عاقب قوم لوط بكم عقوبة يا جماعة أول حاجة أمر جبريل فضرب بجناحيه فطمس أعينهم جميعا كلهم اتعموا في لحظة واحدة أدي أول عذاب الحاجة الثانية اترفعت القرى أمر الله جبريل عليه السلام أن يرفع قرى قوم سدوم اللي هي قرى قوم لوط بجناحه إلى السماء الدنيا حتى قال ابن كثير حتى سمعت ال- الملائكة صوت نباح كلابهم يعني قرب القرية جدا من إيه؟ من ال- من السماء من السماء الدنيا فسمع الملائكة صوت نباح كلابهم خد بالك فجعلنا عليها سافلها فترك القرى مقلوبة ونزلت عملت التجويف اللي هو الآن معروف بالبحر الميت ربنا عافينا وعافيكم هذا البحر الميت لا تنبت بسببه شجرة ولا لا- وليس فيه كائن حي لا سمك ولا غيره وهذا الماء لو شربه إنسان عايز بالله بيجيله أمراض كثيرة جدا ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين ثالث حاجة أمطرهم بحجارة من سجيل يبقى أول حاجة طمس أعينهم تاني حاجة رفع الكرة لحد السماء وسابها نزلت على الأرض عمل التجويف ده وهم نازلين من السماء للأرض أمطرهم بحجارة من سجيل محمية في نار جهنم ثم أرسل عليهم الصيحة فماتوا جميعا قبل أن يصلوا وفي هذه الشريعة في شريعة الإسلام صار القتل بالسيف على الراجح هو عقوبة الفاعل والمفعول به إذا كان عن اختيار المفعول به إذا كان عن اختيار لأن ممكن عايز بالله يكون هذا الرجل غصب الآخر عايز بالله هديته تحت سلاح وغير ذلك فإن كان عن رضا واختيار فالاثنين يتأكلوا وإن كان عن غير اختيار المفعول به فالق- فالفاعل هو الذي يقتل قال ابن عباس رضي الله عنهما إن اللوطي إذا مات من غير توبة فإنه يمسخ في قبره خنزير ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين من هذا الداء الخبيث رقم 21 فاضل حاجتين رقم 21 عشان نشوف بقى أسباب النجاة ربنا ينجينا وإياكم يا رب العالمين ويجمعنا وإياكم على الخير رقم 21 آه، السرقة السرقة من أسباب عذاب القبر في حديث الكسوف الذي رواه مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وحتى رأيت في النار حتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار كان يسرق الحاج بمحجنه فهذا الرجل كان عنده كده زي حديدة معكوفة كان يرسلها كده ايه على ال يعني ال- الجيب او الحزام بتاع الحاج عشان يسرق فلوسه فان الراجل شافه فيقول له معلش والله انا اسف ده هي آه، ع- يعني اتعلقت كده بال آه، عندك في المحجن عندك في ال- آه، في المكان عندك يعني اللي فيه فلوس وان لم يرها سحب الفلوس بتاعته وخدها كلها سحب كيس الفلوس وخدها طيب رقم آه، 22 وده اخر سبب من اسباب عذاب القبر عشان نشوف اسباب النجاه ان شاء الله امر الناس بالبر ونسيان النفس ان انت تامر الناس بخير وانت ما بتعملوش او تنهاهم عن منكر وانت بتعمله دي مصيبة كبيرة جدا ودي من أكبر المصايب التي ابتليت بها الأمة في هذه الأونة بالذات ربنا يعافينا ويعافيكم قال جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون هو الإنسان اللي بيعمل كده ده مش عاقل يعني عمال تقول للناس يا جماعة الصلاة جميلة جدا وما أجمل الصلاة وربنا يرزقنا إياكم الخشوع في الصلاة ولما أذن الأذان سبت الناس كلها راحت صلت وأنت ما صلتش هذا الكلام ده, ده, ده مين مين هل في إنسان عاقل ممكن يعمل كده؟ أدي حاجة الحاجة الثانية مثلا يكون هو مثلا ايه بيكلمه بيقول لهم يا جماعه ربنا يبارك فيكم الدخان انتوا عارفين انه حرام و... والمولى عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث والدخان ده من الخبائث وهو حد شاب دخان فقالوا له خلاص هنبطل دخان فجأة لقوه راح مطلع علبة سجارة ومطلع سجارة ومحطتها في بقه ومولعها طب هذا الإنسان ده ده مش ممكن يكون عاقل عشان كده ربنا آه، يعني آه، ختم صدر هذه ختم هذه الآية بقوله أفلا تعقلون معقولة تقول للناس على حاجة وأنت لا يعني لا تفعل هذه ال- هذا الأمر قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون شوف الحديث بقى المرعب ده حديث رواه ابن حبان بسند صحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام شاف في ليله الاسراء مشاهد من عذاب القبر عجيبه جدا جدا كان من ضمنها هذا المشهد قال صلى الله عليه وسلم رايت ليله اسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريد من النار فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الخطباء من امتك الخطباء الوعاظ الدعاه بس لو عملوا العملة اللي هت- اللي هت- اللي اتقال عنها دلوقتي هؤلاء الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون في رواية البيهقي بإسناد حسن توضح الرواية دي أكتر قال صلى الله عليه وسلم أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم خد بالك بقى بمقاريد من النار كلما قرضت وفت يا خبر أبيض شوف العذاب ربنا يا ربي يعافينا ويعافيك يا رب العالمين يعني المقار... المقاريد من النار ديت بي... بي- بيقرض بها هذه الشفاه فلما تقرض الشفاه شيء طبيعي هتنقص الحته دي هتتاكل ودي هتتاكل فبيقول لك كلما قرضت وفت رجعت تاني زي ما كانت فتقرض مره تانية فتوفى وهكذا إلى إلى قيام الساعة فقلت من هؤلاء يا جبريل قال خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به يبقى بيقرأ في كتاب الله ولا يعمل به و- و- ويكون للناس الكلام ولا يفعل ولا يفعل ذلك وي- وينهاهم عن المنكر وهو يأتي المنكر يوضح بقى الحديثين دولت حديث آه، رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل يوم القيامة والرجل ده عالم وده هيتضح من سياق الحديث يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار والفأل التعقيب بسرعة هيترمي في النار بسرعة فتنضلق أقتابه اللي هي أمعاؤه فيجتمع إليه أهل النار فيقولون ويلك هذا بعد ما يدور حول أمعائه كما يدور الحمار برحاه بنص الحديث فيجتمع إليه أهل النار ويقولون ويلك هذا ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه يبقى إذا الإنسان مطالب ان هو ما دام بيذكر الناس بالله لابد ان هو يكون هو كمان مستفيد اول مستفيد بهذا الكلام ولذلك قتاده لما قرأ قول المولى عز وجل عن سيدنا يعقوب عليه السلام لما قال وانه لذو علم لما علمناه قال اي وانه لذو عمل بما علمناه فده من فقه قتاده رحمه الله رحمه واسعه طيب حبايبي تعالوا نشوف النهارده عشان نختم النهارده دروسنا والاثنين اللي جاي ان شاء الله آه، هتبقى فيه مفاجأة ليكم والاثنين الأخير بقى اللي هو قبل رمضان كل عام وانتم بخير نتكلم إن شاء الله عن الاستعداد لرمضان ونرجئ كل الكلام بقى عن علامات الساعة الصغرى والكبرى وعن أرض المحشر وعن وعن آه، إن شاء الله نرجئها لبعد العيد مباشرة كل سنة وانتم طيبين آه، الأسباب المنجية من عذاب القبر اتكلمنا عن 22 سبب من اسباب عذاب القبر نقسم الحزب نصين ونخليها 11 سبب من اسباب النجاه عشان تبقى المساله سهله عشان تبقى اسباب العذاب كتيره قوي قوي لكن اسباب النجاه بسيطه جدا جدا بحيث ان احنا ايه باسباب بسيطه جدا ان شاء الله ربنا ينجينا واياكم من عذاب القبر ويمتعنا واياكم في قبورنا يا رب العالمين طيب الامام ابن القيم ليه كلام نفيس في هذه المساله فبيقول ان الاسباب المنجيه من عذاب القبر في اسباب مجمله واسباب مفصله يعني في اسباب هنفصلها في 11 سبب لكن في اسباب مجمله ايه الاسباب المجمله الاسباب المجمله هي تجنب الاسباب التي تقتضي عذاب القبر احنا ذكرنا 22 سبب من اسباب عذاب القبر طيب المجمل احنا بنقول ايه مش هم دول اسباب عذاب القبر ال 22 دولت اه هم دول 22 طب خلاص جميل قوي ابعد عن ال 22 تنجو من عذاب القبر ده الاسباب المجمله طيب الاسباب المفصله قال في 11 سبب او في 11 اه في 11 سبب آه، دول من اسباب النجاه من عذاب القبر بفضل الله سبحانه وتعالى. اول سبب الايمان والتقوى والعمل الصالح لنص قول المولى عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب مخرج من ضيق والمخرج لا يكون الا من من من, من الضيق ومن الهم والغم ربنا ينجينا واياكم يا رب من الهم والغم والضيق فمن ضمن الشدائد وال- وال- والضيق اللي ممكن يتعرض ليه أي إنسان في الدنيا دي كلها عذاب القبر مين في الدنيا يا جماعة يقول إن عذاب القبر ده ما هوش ضيق مين في الدنيا يقول إن عذاب القبر ده ما هوش هم وغم صح كده فمن ضمن الأسباب التي تنجي من عذاب القبر ومن يتق الله يجعل له مخرجا أي مخرجا من عذاب القبر ومن كل, من كل ضيق وهم بفضل الله سبحانه وتعالى ويرزقه من حيث لا يحتسب السبب الثاني من أسباب النجاة من عذاب القبر الاستقامة على طاعة ربنا سبحانه وتعالى عمالين بنقول يا جماعة إيه يعني الاستقامة عايزين نداوم عايزين نداوم على الصيام على العبادة من مش عايزين ننسى صيام 13 14 15 ربنا يبارك فيك يا رب العالمين آه، عايزين نكتر من قراءة القرآن عايزين على الأقل من النهاردة لحد آخر شعبان نختم ولو ختمتين ختمة كل أسبوع عايزين نكثر من الاستغفار عايزين آه، ناخد بالنا ان في ليله النصف من شعبان آه، ان المولى عز وجل كما ورد في الحديث ال- الذي رواه البيهقي باسناد حسن ان المولى عز وجل يطلع على عباده في ليله النصف من شعبان خدوا بالكم احنا مش بنتكلم عن صيام الن- او تخصيص صيام النصف من شعبان انا بتكلم عن العمل الصالح في كل ايام السنه لكن اتكلم عن حديث ورد في مسألة الخصام والتشاحن فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا كان ليلة نصف من شعبان اطلع الله عز وجل على عباده فالله عز وجل فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوهم الناس اللي قلوبها مليانة غل وحقد وحسد وخصام وتشاحن وورد في حديث آخر أن المولى عز وجل يطلع على عباده فيغفر لكل رجل لا يشرك بالله شيئا إلا رجلين كانت بينهما شحناء فيقال أنظروا يعني أجلوا أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا فأخويا وحبيبي عشان ربنا يكرمك وتفوز بمغفرة ربنا وبرحمة ربنا لو كنت مخاصم حد قوم صالحه وخيرهم الذي يبدأ بالسلام ده مش ضعف منك بالعكس يعني ده انت لما تعفو وتصفح ربنا بيكرمك وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة هتزيد عزة عند الله وعند عباد الله سبحانه وتعالى ده يزيد من قدرك لو زوجة زعلانة مع زوجها هي اللي تصالحه مش مشكلة مش عيب أو هو يصالحها لا غضاضة في ذلك عشان ربنا يكرمنا ونفوز بمغفرة ربنا سبحانه وتعالى يبقى تاني سبب الاستقامة على طاعة الله قال جل في علاه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا من اللي جاي ولا تحزنوا على اللي فات وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم سبحانه وتعالى الآية الثانية اللي في الأحقاف قال جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا بما كانوا يعملون لقد أجرى الله الكريم وعادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه مستحيل ان انت تعيش على الطاعة وتموت على غير الطاعة الا اذا كان هناك دخل في قلبك كما ورد في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنة في رواية مسلم فيما يظهر للناس هي دي العلة اللي توضح لك سبب خاتمة سوء هذا الرجل إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس حتى إذا ما اقترب أجله أو لم- أو لم يكن بينه وبين الجنة إلا قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار وفي المقابل وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله أو لم يكن بينه وبين النار إلا قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة زاد الإمام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الأعمال بالخواتيم طيب رقم ثلاثة من أسباب النجاة من عذاب القبر ربنا ينجينا وإياكم يا رب العالمين الشهادة في سبيل الله أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم شهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح أن الحبيب النبي متصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان ويزوج من ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها ويشفع في سبعين إنسان من أهل بيته يكونوا قد يعني يدخلهم الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى ولذلك جاء في رواية النسائي بسند صحيح أن النبي عليه السلام قال رجل له يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد اشمعنى المؤمنين بيفتنوا في القبر إلا الشهيد لا يفتن في قبر أبدا قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة هي دي شوية ده رجل دخل في أرض الجهاد وتعرض كان بيسمع كده صوت السيوف بت- يعني عمالة تخبط فوق راسه ويعني رعب ما بعده رعب وانت عارف النهارده الحرب يعني وان كانت الحرب في هذا الزمان شديده جدا الا انها كانت اشد في زمن النبي يعني فرق كبير جدا بين واحد بيضرب آه، رصاصه من بعيد او مختبئ في مكان او بيحارب من خلال طائره او دبابه وبين واحد آه، بالسيف مباشرة بينه وبين مثلا 10000 أو 50000 أو 150000 هو في وسطهم يعني الأمر كان يعني ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين قال الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة وترجى هذه الشهادة لمن سأل الله الشهادة بصدق ولو مات على فراشه واستدل بالحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه طيب هل فقط الشهيد الذي يموت في الحرب في سبيل الله هو ده بس فقط الذي ينجو من عذاب الله سبحانه وتعالى وينجو من عذاب القبر لا ده في تاني شيء يعني في برضه بفضل الله سبحانه وتعالى في شهداء كثيرون بفضل الله سبحانه وتعالى أيضا سينجو من عذاب القبر تعالوا نشوفهم كده بعجالة سريعا قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ما تعدون الشهيد فيكم قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد هو ده بس اللي احنا نعرفه قال إذا إن شهداء أمتي لقليل ده في الوقت ده لو كان بس الشهداء هم اللي بيموتوا في أرض الجهاد هم يبقى ده يبقوا قليلين جدا قالوا فمن هم يا رسول الله قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد عد معايا ومن مات في سبيل الله فهو يعني إيه من مات في سبيل الله يعني أديك مثال بسيط يعني أنت النهاردة لو رايح صلة رحم ومت في الطريق فأنت في سبيل الله رايح تصلي في المسجد صلاة جماعة ومت قبل قبل أن تصل فأنت في سبيل الله رايح عشان تكفي اليتيم ومت في الطريق فأنت في سبيل الله وهكذا ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد ومن مات في البطن فهو شهيد يعني داء البطن وداء البطن هو الاستسقاء وانتفاخ البطن وقيل هو الإسهال وقيل الذي يشتكي من أي مرض في بطنه طيب وفضل الله عز وجل أوسع من ذلك بكثير عند أبي داود بسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم من فصل في سبيل الله فمات أو قتل أو رفسته فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات في فراشه بأي حتف شاء فإنه شهيد بأي حتف شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين الطاعون شهادة لكل مسلم قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح من قتل دون ماله فهو شهيد واحد جاي ياخد فلوسك فأنت بتدافع عن فلوسك فلو مت فأنت شهيد ومن قتل دون دم واحد داخل يقتلك فأنت قلت تدافع عن نفسك فاتقتلت فأنت شهيد ومن قتل دون دين واحد عايز يفتنك في دينك وأنت ثبت على دينك حتى تموت فأنت شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد وعند النساء بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله مظلوما من قتل دون ماله مظلوما فله الجنة ومن قتل دون مظلمته فهو شهيد وآخر حديث عند الحاكم بسند صحيح نقول قبل الفاصل الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله المطعون شهيد بالغ والغرق شهيد اللي يغرق و- وإن كان وإن يكون إنسان على طاعة و و- يعني فهو شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد والحرق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع يعني تموت وهي بتولد شهيدة بفضل الله سبحانه وتعالى تعالوا نشوف بقية أسباب النجاة من عذاب القبر ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
سنعود بمشيئة الله في واحد من أقوى المواسم الرمضانية تقدم لكم قناة الناس كوكبة من برامجها المتنوعة وجبة فقهية نتعرف بها على أهم أحكام الدين السيرة النبوية كيف نعيش معها ونتأمل أحداثها الهمة العالية بأي شيء تتحقق فينا الأخطاء الشائعة كيف نتجنبها مصابيح الهدى حياة الأنبياء والمرسلين وما فيها من دروس وعبر عزة الإسلام وزمنها الجميل وكيف تعود إلينا من جديد ذكر الله تعالى كيف نعيش أحوال الذاكرين ونتعرض لنفحاته اركب معنا دعوة للشباب لركوب سفينة النجاة ومع مزيد من المفاجآت تلتقون معها على شاشة قناة الناس ولينا معاد جمعنا على شاشة قناة الناس وكل الدنيا بتسمعنا ونسهر والقمر والناس وينور جمعنا بالخير ومهما بتطوال المشاوير بنلقى قلوبنا زي الطير يسبح ربنا في السماء رمضان أحلى على الناس
انتظرونا في رمضان مع مين جيبوا حاجات كده كتيرة.
يسر مكتبة آه.
الصفا أن تقدم طب ماشي.
للأمة طب بقول لك الإسلامية يا هشام أكبر بس في- لو مفاجأة كان في دعاء بس لعام سمعنا بس ال- 2007 باقة الهامينج- العترة هامينج والصدف.
من كتب الداعية معلش.
والكاتب خليه الإسلامي كده.
الشيخ محمود المصري أبو عمار كتاب أصحاب الرسول مجلدين ترجمة حقيقية لأكثر من 105 صحابي بأسلوب شيق وممتع كتاب صحابيات حول الرسول تتعرف من خلاله على سيرة أمهات المؤمنين وباقة من الصحابيات بأسلوب سهل وممتع. كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يحتوي على سيرة الرسول من ميلاده إلى مماته. كتاب رحلة إلى الدار الآخرة يصور لك أحداث الرحلة كاملة من الميلاد إلى الجنة أو النار. كتاب تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد يحتوي على تصحيح ألف خطأ في العقيدة والعبادة كتاب الزواج الإسلامي السعيد صورة متكاملة للزواج الإسلامي السعيد من بداية اختيار شريك الحياة وإلى أن نربي أولادنا احجز نسختك فورا واتصل بنا على الأرقام التالية تصلك المجموعة كاملة في سبع مجلدات فاخرة هاتف رقم 016 255 6152 أو 016 255 6153 مع تحيات مكتبة الصفاء سعر المجموعة كاملة 120 جنيها بالإضافة إلى 10 جنيهات مصاريف الشحن مكتبة الصفاء
عدنا بحمد الله
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة الحقيقة مش محتاج أن أنا أوصي إخواني وأحبابي بالدعاء ل- لبنتي حبيبة ربنا ينجيها رب العالمين آم، آه، الحديث رواه الترمذي اه السبب الخامس من اسباب النجاة من عذاب القبر المرابطة في سبيل الله سبحانه وتعالى الرباط الرباط المرابطة في سبيل الله انسان راح يجاهد في سبيل الله ولم يبدأ الجهاد بعد هو مرابط هو واقف مثلا آه، كحارس واقف ك آه، منتظر أمر البدء بالجهاد في سبيل الله فهو مرابط آه، قاعد مستعد للجهاد في أي الجهاد في أي لحظة قال عنه صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسناد صحيح رباط يوم يوم يعني بالله عليك ركز معايا في الحديث ديت رباط يوم في سبيل الله أفضل من صيام شهر وقيام رباط يوم في سبيل الله أفضل من صيام شهر وقيام ومن مات فيه وقي فتنة القبر ونمى له عمله إلى يوم القيامة ينمى له العمل بتاعه لحد يوم القيامة هو خلاص مات يعني الحديث الثاني رواه أبو داود والترمذي أيضا بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر وفي رواية الطبراني من مات مرابطا في سبيل الله أمنه الله من فتنة القبر يبقى المرابط في سبيل الله لو أنه مات وهو على أرض الرباط ولم يجاهد يعني ما دخلش لا قاتل ولا عمل أي حاجة ولا ضرب بسهم ولا برصاصة ولا بغير ذلك ولكنه مات حتى هو واقف حتى مات وهو واقف مرابط فإن مات وقى وقاه الله عز وجل فتنة عذاب القبر رقم ستة ده من أيسر الأسباب اللي بفضل الله سبحانه وتعالى يعني بأوصي إخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي بالمحافظة على رقم ستة ده بالذات لأنه سبب يسير جدا جدا ومن أعظم أسباب النجاة من عذاب القبر يعني أنا عايز أسأل سؤال لو حبينا نقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حبينا نقرأ يا جماعة تاخد مننا وقت قد إيه؟ أنا لا أعتقد إنها تاخد وقت يزيد عن خمس دقائق ده بالكتير ده بالكتير لو قرأت مسترسلا يعني ببساطة كده شديدة أو لو قرأت حتى ببطء و- يعني خمس دقائق يعني ده مش عايز أقول لك ثلاث دقائق كمان قول خمس دقائق خمس دقائق بفضل الله تكون سبب في نجاتك من عذاب القبر إيه الدليل على كده حديث رواه الحاكم وابن مردويه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالها صراحة سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر ما قالش هي المخففة من عذاب القبر أبدا قال هي المانعة تمنع عذاب القبر بفضل الله سبحانه وتعالى أخويا وحبيبي اوعى تنام ليلة من غير ما تقرأ سورة تبارك قبل ما تنام كده من ضمن الأوراد اللي انت بتقولها آه، في أذكار النوم سورة تبارك تقرأها في ثلاث دقائق في خمس دقائق ونام لو مت في هذه الليلة بفضل الله سبحانه وتعالى تنجو من عذاب القبر في رواية تانية عند الطبراني في الأوسط بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة من القرآن ما هي إلا ثلاثون آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي تبارك الذي بيده الملك رقم سبعة من أسباب النجاة من عذاب القبر تجنب أسباب عذاب القبر احنا مش ذكرنا 22 سبب من أسباب عذاب القبر أي نعم شوف الأسباب دي بقى كده واكتبها عندك وكلها موجودة طبعا بفضل الله في كتاب رحلة إلى الدار الآخرة شوف ال 22 سبب وابعد عن 22 سبب فده من أعظم أسباب النجاة من عذاب القبر ان انت بيقول لك ايه بيقول لك اوعى آه، يعني انت لو عايز تنجو من الغرق اوعى تنزل في الميه ديت طيب آه، يبقى انا لو ما نزلتش في الميه يبقى انا نجوت من اسباب عذاب من اسباب القبر في من اسباب من اسباب الغرق عفوا في هذا الماء فكذلك هي المساله انا ذكرت لك 22 سبب موجودين في كتاب شوفهم عاملين ازاي وابعد عنهم بفضل الله تنجو من عذاب القبر رقم 8 وده ايضا من اعظم الأف- الاسباب التي ينجو بها العبد من عذاب القبر قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة قال وهو يذكر أنفع الأسباب المنجية من عذاب القبر قال ومن أنفعها من أنفع الأسباب التي آه، تنجي العبد من عذاب القبر قال ومن أنفعها أن يجلس الرجل عندما يريد أن ينام أو عندما يريد النوم أن يجلس ساعة لله يحاسب فيها نفسه على ما خسره أو ربحه في ذلك اليوم ثم بعد ما يذكر كل ده ثم يجدد توبة نصوحا بينه وبين الله فإذا مات في ليلته مات على توبة وأبى إيه وما أجمل أن يختم العبد تلك الساعة بسيد الاستغفار تعرف الاستغفار هي كلمة أستغفر الله خلاص أنت استغفرت أو أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتو- وأتوب إليه جميل ده ورد وده ورد لكن سيد الاستغفار كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري ان اللي يقوله بالاضافه انه يتغفر له يضمن الجنه يعني بالاضافه للمغفره تضمن الجنه بفضل الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار ان تقول اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني يا الله شوف سبحان الله اول حاجه بتذكرها ان انت بتقول يا رب انت اللي خلقتني وسبحان الله ما دام ربنا اللي خلق يبقى هو اللي لازم يأمر كما قال جل وعلا ألا له الخلق والأمر ما دمت بتعترف إن ربنا اللي خلق وما دمت بتعترف إن ربنا هو اللي رزق إيه اللي يخليك تبعد عن طاعة ربنا إيه اللي يخليك تقول مش هصلي إيه اللي يخليك تقول مش لابس حجاب إيه اللي يخليك تقول ما مش ناوي أصوم السنة دي إيه اللي يخليك تقول والله ما انا مصالح قرايبي ولا مصالح ابويا وامي حتى عند دخول رمضان ايه اللي يخليك تقول والله العظيم ما هصرف على زوجتي ولا عيالي ايه اللي يخليك تقول الكلام ده كله في حين ان شوف خلق تاني شوف ربنا بيقول ايه يعني شوف النبي بيقول ايه خلق تاني قال سيد الاستغفار ان تقول اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت يعني ربنا قال فاتقوا الله ما استطعتم أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي الله أبوء أعترف أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي يعني هنا المقايسة لم تكن بين النعمة وبين الطاعة خد بالك وهي دي المقايسة الحقيقية إن العبد لما يقايس مش بقى المسألة مسألة إن إيه يعني آه، لا هي المسألة مسألة خيري إليكم نازل وشركم إليه صعد والحديث صعد ضعيف أصلا لكن أنا بتكلم عن حتة إن أنت لما تعمل مقايسة المقايسة الحقيقية مش إن أنت تقيس نعم ربنا قد إيه والطاعة بتاعتك اللي طالعة قد إيه لا إن أنت تقيس نعم ربنا قد إيه والمعاصي بتاعتك اللي طالعة قد إيه هي ديت المقايسة الحقيقية واستنبطها الإمام ابن القيم من الحديث دوت شوف بيقول لك إيه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت شو بقية الحديث قال من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة الله أكبر ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة لو قلتها حضرتك الصبحية وأنت موقن بهذا الدعاء سيد الاستغفار لو قلت الصبحية وأنت موقن به فمت في اليوم ده يعني قبل ما يوصل لليل كده فأنت من أهل الجنة ولو قلته بالليل و- ومت قبل ما تصبح فأنت من أهل الجنة تعال نحافظ على الحاجات دي أشياء بسيطة لا تكلفنا يعني ربع دقيقة ما أن تقول هذا ال- ال- سيد الاستغفار مش هياخد منك ربع دقيقة وبفضل الله سبحانه وتعالى لو مت في هذا اليوم أو في هذه الليلة فأنت من أهل الجنة رقم تسعة فحقيقي ديت ليست من كسب العبد وإنما هي كرامة من ربنا سبحانه وتعالى للعبد يعني منحة ربانية لأي عبد مؤمن قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بإسناد حسن ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله تعالى فتنة القبر الله أكبر يعني سبحان الله زي ما قلت لك هذا السبب ليس من كسب العبد وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء ولذلك الحكيم الترمذي بيقول لك إيه ومن مات يوم الجمعة خد بالك فقد انكشف الغطاء عما له عند الله تعالى لأن يوم الجمعة إيه السبب لأن يوم الجمعة لا تسجر فيه نار جهنم بل تغلق, بل تغلق أبوابها فإذا قبض الله عبدا من عبيده فوافق قبضه يوم الجمعة كان ذلك دليلا لسعادته وحسن مآربه وأنه لم يقبض في هذا اليوم العظيم إلا كتب الله له السعادة عنده الله أكبر إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك إن أنت لو مت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة فستنجى بفضل الله بس يكون من أهل الطاعة ما يكونش واحد عياذا بالله خمرجي او بتاع حشيش ولا ولا عياذا بالله زان ولا ولا ويموت يوم الجمعه ولا تاني وليله الجمعه ده ما تفرقش معاه بالمره يعني الكلام ده كله ان لو عبد مؤمن مات في هذا اليوم او في تلك الليله فلو مت في يوم الجمعه او في ليله الجمعه بفضل الله سبحانه وتعالى تنجو من عذاب القبر ربنا ينجينا واياكم من عذاب القبر السبب قبل الاخير وما فاضل سببين فقط السبب قبل الاخير الدعاء الدعاء ان انت تدعو النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ بالله عز وجل في دبر كل صلاة من أربع أشياء كما في حديث ابن عباس الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عباس قال علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء كما علمنا السورة من القرآن أن نستعيذ بالله من أربع إن احنا نقول أعوذ بالله من عذاب القبر وأعوذ بالله من عذاب النار وأعوذ بالله من فتنة المحيا والممات وأعوذ بالله من شر فتنة المسيح الدجال اكتبها عندك أول حاجة ان انت بعد ما تخلص كل صلاة كل صلاة سواء نافلة أو سواء سنة راتبة أو سواء فريضة إلى غير ذلك بعد ما تقول التشهد وقبل ما تسلم استعيذ بالله من أربعة استعيذ بالله من أربعة أن تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ده أول حاجة وأعوذ بك من عذاب النار أدي تاني حاجة وأعوذ بك من, ش... من من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال الله أكبر وشوف سبحان الله يعني ال... ال... الناس بقى اللي هم يعني اللي بي... بيظنوا نفسهم انهم وصلوا بقى خلاص لأعلى مرحلة في العبادة اللي بيقول اللهم إني أعبدك لا طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك مين يقول الكلام ده؟ هذا الكلام ليس له أساس من الصحة لأن سيد ولد آدم هو أعرف الخلق بالله وهو أخشى الناس لله سبحانه وتعالى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من النار وكان يسأل الله عز وجل الجنة الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل فماذا تقول بأبي أنت وأمي في استفتاح الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم راح قال له فماذا تقول أنت أنا عايز أبسط لك المسألة أنت بتقول إيه قال أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار واخد بالك قال له أنا بسأل ربنا الجنة وبستعيذ به قال حولها ندندن أنا ومعاذ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول, يقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وكان يدعو بأدعية كثيرة جدا يطلب فيها الجنة صلى الله عليه وسلم وأما الاستعاذة من النار في الحديث واضح اهو النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن يستعيذوا بالله من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال يبقى لا حرج في هذا ولا ينقص هذا من عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى أن أنت تسأل المولى عز وجل الجنة وتستعيذ بالله من من النار طيب في حديث بقى جميل جدا جدا للي عايز يعرف اسم الله الأعظم أكيد في ناس كتيرة جدا نفسها أمنية عمرها إنها تعرف اسم الله الأعظم اللي لما تدعو به بفضل الله لا يرد لك دعاء أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى هقول لك بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم ومش مرة واحدة تصلي عليه خمس ست مرات حديث رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي سمع رجلا يقول في التشهد وركز معايا ويا ريت لو معاك ورقة وقلم اكتب ورايا الجملة الأولانية ديت أو الجملتين الأولين عشان تعرف اسم الله الأعظم أنا مش هحدده لك لأن أنا ما اعرفوش يعني والعلم عند الله سبحانه وتعالى لكنه موجود في من ضمن الأسماء التي ستذكر الآن بفضل الله سبحانه وتعالى فيها اسم الله الأعظم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا في التشهد يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد خد بالك اللهم هقول بالراحة عشان لحد عايز يكتب اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون بما دعا؟ انتوا عارفين الرجل ده بالكلام اللي قاله ده انتوا عارفين هو دعا بإيه؟ قالوا الله ورسوله أعلم- أعلم فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لقد دعا الله عز وجل باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى حاضر عينيا والله لا أعيده لكم تاني اكتب معايا سمع النبي رجلا يقول في التشهد اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم بعض العلماء طبعا بيقولوا اسم الله الأعظم هو يا حي يا قيوم لكن طبعا احنا ما نقدرش نرجح يعني يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون بما دعا هذا الرجل قالوا الله ورسوله أعلم, أعلم فقال صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله عز وجل باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى يبقى إذا إذن أنت لما تعوز تستعيذ بالله من عذاب القبر اس اسأل ربنا سبحانه وتعالى قل اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تقيني عذاب القبر اسأل ربنا اطلب من ربنا ان ربنا ينجينا وإياك من عذاب القبر آخر سبب من أسباب النجاة من عذاب القبر شرب ماء زمزم بنية النجاة من عذاب القبر كما ورد في الحديث الذي هو أحمد وابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له ماء زمزم لما شرب له وكان ابن عباس كان إذا شرب ماء زمزم قال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء الحقيقة الموضوع خطير جدا جدا جدا احنا عمالين بنتكلم نقول أسباب عذاب القبر وأسباب نعيم القبر وكيف ننجو من عذاب القبر و- وربنا ينجينا من عذاب القبر الموضوع يا جماعة محتاج عمل وقل اعملوا المسألة مش محتاجة أماني يعني في قوم خرجوا من الدنيا بغير حسنة وبغير عمل ليه لأنهم آه، يعني آه، ما عاشوا على جانب الرجاء وتركوا جانب الخوف وقالوا إن الله غفور رحيم ونسي أن الله شديد العقاب أخوي وحبيبي المسألة محتاجة جهد ربنا بيقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين يعني وفي ذلك فليتنافس المتنافسون قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأنا وأنت بنقرأ الآية وكلنا بنقرأها وكل واحد بيقول وأنا أول المسلمين المسألة محتاجة أن الإنسان يفوق من الغفلة اللي ناس كتير عايشة فيها بكل أسف علشان نعرف ما لنا وما علينا احنا كده كده العمر بينقضي وكل شيء في الدنيا تسعد به ممكن هو هو نفسه يكون سبب تعبك وشقائك يعني إذا كنت أنت سعيد بزوجة جميلة فالزوجة في يوم من الأيام هتعجز وفي يوم من الأيام هيروح جمالها وفي يوم من الأيام ممكن تنقلب عليك أو ممكن لو واحدة فرحانة بزوجها لأنه آه، عنده ما شاء الله قوة وصحة ومال و و، فالشباب هيروح والصحة ممكن تروح وممكن هو نفسه يحصل فراق وطلاق و و إلى غير ذلك ربنا يا رب يحفظ جميع بيوت المسلمين وممكن هو يفتقر وممكن وممكن فكل شيء نتشبث به من أمور الدنيا علشان نظن أو بنظن أن هو ده سبب سعادتنا فممكن عياذا بالله كل ده يتهدم في لحظة يعني أذكر سبحان الله آه، ان رجل كان آه، يعني آه، سبحان الله يعني آه، ك- يعني قصه سمعتها من اخويا وحبيبي الشيخ حازم اللي سعدت النهارده برؤيته النهارده على الهواء والله ربنا يحفظه ان رجل كان آه، بخيل جدا وغني جدا جدا وحصل مشكله بينه وبين ابنه ابنه لما لقى ابوه بخيل كده بدا يتحايل في ان هو يحصل على مال ابوه باي طريقه يعني يروح مثلا يحصل على ماله من هنا او من هنا ومن اي مشروع وكده فالرجل عرف ان الولد مخبي مبلغ كبير جدا من المال في اسكندريه في شقه في اسكندريه بتاعته فما كان من الوالد إلا أنه طب على ابنه في اسكندرية ولقى فعلا فلوس عنده وخدها كلها وركب الولد معاه العربية وطول السكة بيتخانقوا مع بعض وده آه، يعني وحط المبلغ كبير شنطة فلوس حاططها في شنطة العربية ورا وخناق مع بعض وطول السكة عمالين ي- يعني يغلظوا على بعض في الكلام ويقدر ربنا سبحانه وتعالى من المشادة اللي حصلت ما بينهم اتقلبت العربية والاتنين ماتوا والفلوس قسمت على الناس فلوس جاء اللصوص وخدوها من العربية وهم ماشيين زي الفل فاهم ازاي؟ اذا المساله ان الدنيا كلها من فتى آه، تفرح بزوجة تفرح بولد فالولد قد يموت وقد يمرض وقد وقد وقد وقد يكون هو السبب آه، الحزن اللي بيدخل على قلبك يعني ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الولد مجبنة مجهلة محزنة مبخلة واخد بالك مبخلة ان انت ممكن عايز تنفق وتلاقي اللي- اللي اللي يقول لك يا راجل اللي يعوز البيت يحرم على الجامع والكلام طبعا كلام ما ينفعش يتقال واخد بالك وتلاقي نفسك بدل ما تروح تتبرع لطفل يتيم ولا بتاع تقول لا ده انا اجيب كيسين فاكهه لولدي واخد بالك وتبخل فالولد مبخلة مجبنة عايز تجاهد في سبيل الله فتقول طب ليه, ليه اروح ويتم ولادي آه، مجهلة عايز تروح تطلب علم وابنك عايزك تقعد معاه عايزك تفسحه فتطلب فتترك طلب العلم بسبب ارضاء ولدك محزنة محزنة دي تتناول حاجتين او ثلاث حاجات اما الامر الاول اما ان الولد يمرض ولا تتخيل مدى الالم الذي يعتصر قلب الاب والام لما يمرض الولد او يحصل له آه، اي شيء يعني انت لا تتخيل آه، انا لما رايت ابنتي حبيبه ربنا يا رب يشفيها ويشفي بنتنا براءه وجميع مرضى المسلمين آه، لما شفت رجليها مفتته مفتته قدام عينيا قطع كده اشلاء ربنا يعافينا فيك انا م- بقيت بنظر لرجليها والله انا م- واقف مش مصدق نفسي يعني كدت ان يغشى عليا من المنظر من هول المنظر وصريخ البنت شيء ي- يعني يضمي القلب ربنا ي- يعافينا ويعافيك يا رب العالمين فالشاهد في موضوع ان بيح- بيدخل حزن على قلبك بمرض ابنك او بنتك آه، و- وي- ويدخل حزن اكتر عندما يموت الولد يعني يعني يعني اذكر ان اخت مره اتصلت عليا انها كانت كانت بت بتحمي طفلها الص- الصغير عنده حوالي ما يكملش ست شهور وهي بتحميه غصب عنها وبلا قصد هي ما تقصد يعني في حد يقصد الميه دخلت فالولد في فم الولد وانفه فالولد شرق ومات بين ايديها لا تتخيل سنوات طويله وهذه الاخت معذبه تبكي ليل نهار ان هي معتقده ان هي اللي قتلت ابنها فلا تتخيل مدى الحزن اللي ممكن يدخل على قلب الولد واذكر ان رجل ربنا يا رب يعافينا من كل بلاء يا رب العالمين رجل كان آه، مسكين على قده آه، رجل سواق عربيه نقل وكان ليه ابن عنده حوالي خمس سنوات والابن ده كان بيحب ابوه جدا لان الاب كان حنين عليه قوي قوي انت عارف في اباء ربنا عارفين وعافيكم يعني منزوع من قلبهم الحنيه لاولادهم مفيش حنيه بل بالعكس الاولاد مجرد ما يسمعوا بقدوم الاب الكل يستخبى عشان الاب شرير او او عنيف او كثير الضرب وفي اب الاول اول ما الاولاد يسمعوا صوته وهو طالع السلم تلاقوا الاولاد عاملين زي العصافير اللي بتزقطط او بتغرط كده لوصول الاب يعني ربنا يجعلنا واياكم من هذا الصنف فالولد كان بيحب ابوه جدا وكان متعلق بيه فكان بيفرح بمجيء الاب وكان يحزن جدا لما ابوه يكون خارج رايح شغله او رايح اي مكان وكان يقعد يبكي بكاء مرير جدا فيقدر ربنا سبحانه وتعالى ان في يوم من الايام الولد شبط فابوه عايز يروح معاه الشغل والاب نازل عايز يلحق فقال لمراته وزوجته قال لها بالله عليك امسكي الولد عشان أح- اعرف انزل شغل فنزل فاذا بالولد يغافل امه ويفتح باب الشقه من وراها وينزل ورا ابوه من غير ما هي تدرك وبعدين عايز يعمل مفاجأة لوالده يعني بيستخبى منه عشان يعني يعمل له مفاجأة كده و... فسبحان الله يقدر ربنا ان الولد يستخبى ورا الدبل بتاع العجل بتاع العربية النقل لك أن تتخيلوا مشهد يعني بشع من أبشع المشاهد التي سمعتها في حياتي فالرجل آه، راكن السيارة فبيدورها فدارت السيارة والولد ما زال مختبئ وراء العجلتين الدبل اللي ورا وبعدين الراجل محتاج انه يرجع ورا علشان يقدر ياخد اتجاهه بعد كده بقى لانه كان راكن قدام الرصيف وهو راجع سمع صوت حاجة بالطق صوت حاجة كده كأن في حجر تحت العجل بتاع العربية فنزل عشان يشوف ايه الحجر ده عشان يشيله يقدر يعدي وما وإذا به يجد صوت الطقطقة ديت إن ابنه ان- اندهس تحت العجل وصوت الطقطقة دي كان صوت انفجار جمجمة ابنه الوحيد فلا تتخيل هذا الرجل أصيب بالجنون وخدوه في نفس اليوم على مستشفى الأمراض العقلية أصيب بالجنون ما استطاع أن يتحمل هذه الصدمة فإذا قد يسعد الإنسان بولد وبعضهم يعني يعني من كتر من كتر الالم آه، يكون عنده ابن وحيد يعني مره اذكر كنت رايح للدعوه في دبي وقابلتني امراه آه، مصريه مسكينه ربنا يا رب يصبر قلبها ويثبتها رب العالمين فاول ما شافتني قالت لي انا ما صدقت شفتك ربنا يكرمك والله بنحبك في الله قلت لها ربنا يبارك فيك يا امي قالت لي ادعي لي ادعي لي يا ابني ادعي لي ربنا يبرد النار في قلبي قلت لها خير يا امي قالت لي ابني الوحيد شفت صورته ما شاء الله طلعت لي صورته على الموبايل قالت لي شفت صورته زي القمر ازاي ده ابني الوحيد عنده 23 سنة لسه ميت في حادثة عربية وما عنديش غيره في الدنيا وانا خلاص ست كبر كبرت وبقى عندي دلوقتي فوق ال 50 سنة وما استطيعش لا اخلف ولا اشوف ولا اعيش دنيتي وده كان ابني الوحيد ده كان النور اللي بشوف بيه ومات الابن مني ورايح عشان اعمل له عمره ادعي لي ربنا يثبت قلبه ويبرد النار اللي في قلبه شيء طبعا كان مؤلم جدا ست كانت واقفه في حاله انهيار غريبه غريبه يعني بدات احس قد ايه ان فعلا اي نعمه الانسان بيح- بي- بيبقى فرحان بيها في الدنيا قد يسلب هذه النعمه ويحزن جدا جدا على فقدها لان بعضهم يعني لدرجه ان الام ديت آه، يومها بتقول لي يا ريتني ما كنتش خلفته عشان ما احزنش عليه الحزن اللي انا فيه ده انا ما بنامش ولا باكل انا بموت كل يوم ألف مره شوف ال- الحزن درجة ايه في حين انها يوم ما- من 23 سنة لما كان ابنها ده يعني لسه حمل في بطنها كانت تشتهي رؤيته بل قبل الحمل كمان كانت بتدعي يا رب ارزقني يا رب اخلف عليا يا رب اكرمني ولما رزقت بالولد عاش معها 23 سنة ولما أصبحت الأواصر ما بينهم عالية جدا وأصبح ابنها ده النور اللي بتشوف بيه آه، أخذ منها هذا الولد فاذا المساله محتاجه فعلا ان إن الانسان يراجع نفسه ان انت ما تفرحش بالنعم اللي في الدنيا دي كلها بل افرح بحاجه تانية اعظم من هذه النعم ربنا قال كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ال- رحمه ربنا وفضله لما تعيش على طاعة ربنا لما تعيش على القرآن لما تعيش على الإسلام على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما تعيش على هذا المنهج العظيم اللي هو منهج حياة بفضل الله ده أفضل من جمع المال والأولاد والأزواج والعمارات والبنيان أفضل من كل شيء لأنك في النهاية ستترك كل هذا لا محالة أو أنه سيتركك آه، لا محالة في النهاية هتترك الولد أو الولد هيتركك هتترك الزوج أو الزوجة هتتركك آه، إما بالموت وإما بالفراق آه، هتترك المال إما بأنك أنت تموت وإما أنك أنت تفتقر هتترك كل هذا آه، لا محالة احنا فاضلنا بالظبط 10 دقايق ونخلص فهتترك كل هذا لا محالة لكن الإنسان ال- ال- ال- اللي عنده شيء من الذكاء اللي هو عارف فعلا ان في رب سبحانه وتعالى هو هيقف بين ايديه يوم القيامه يعني لابد ان هو يجهز نفسه لهذا اليوم علشان يوم ما يقف بين ايديه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وقبل ما يقف بين ايدين ربنا يوم ما يدخل قبره اللي احنا بنتكلم عنه النهارده يكون مجهز نفسه بعمل صالح يتبع الميت ثلاثه ماله واهله وعمله فيرجع اثنان يرجع ماله واهله ويبقى ويبقى عمله واولادك اللي انت خايف عليهم وعايز تامن لهم مستقبلهم اعظم تامين لمستقبل الاولاد ان انت تتقي ربنا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وجاءت النتيجه في سوره الكهف في ال- الغلامين ال- اليتامى اللي سيدنا الخضر وسيدنا موسى عليهما السلام اللي بنوا لهم ال- ال- ال- الجدار عشان عشان الكنز بتاعهم يختبئ تحت الجدار ومحدش يوصل له من قومهم آه، فكان آه، الرد الجميل جدا ان كان كان وكان ابوهما صالحا ويقول ك- حافظ ابن كثير ان ده كان الاب السادس يعني ما كانش الاب المباشر ده كان الجد فبصلاح الاباء يحفظ الابناء وكان سعيد بن المسيب آه، رحمه الله رحمه واسعه كان لما يقرأ هذه الآية وكان أبوهما صالحا كان يقول لابنه والله يا بني إني لأزيد في صلاتي رجاء أن يحفظني الله عز وجل فيك فأنت كلما ازددت قربا من الله وكلما ازددت طاعة لله سبحانه وتعالى وكلما ربنا يحفظ لك صحتك يحفظ لك أولادك يحفظ لك زوجتك يحفظ لك مالك يحفظ لك دينك قبل أي حاجة فإحنا محتاجين آه، مثل هذه الأشياء إن إحنا فعلا نجتهد وبالله عليكم نتفق من الآن عايزين نحافظ بقى صيام 13 14 15 نحاول بقدر الإمكان لو في خصومات بيننا وبين حد نتصالح قبل أن نحرم بجد قبل أن نحرم من مغفرة الله سبحانه وتعالى إذا كان ليلة النصف من شعبان فإن الله يطلع على عباده فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويضع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه وفي رواية فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا أجلوا فيقال أنظروا هذين حتى حتى يصطلح فاحنا محتاجين ان شاء الله ان احنا بفضل الله سبحانه وتعالى ان احنا يعني فعلا آه، نجتهد في الفتره الجايه ديت يعني ما فاضلش غير فتره حاجه بسيطه جدا ندعو فيها ان شاء الله اني داع فامن من قلبي. اللهم يا رحمن يا رحيم. اللهم يا رحمن يا رحيم. اللهم يا رحمن يا رحيم. بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمّن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم اكرمنا يا رب العالمين في الدنيا وفي الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد اللهم إنا نسألك باسمك الغفور أن تغفر لنا باسمك الرحيم أن ترحمنا باسمك التواب أن تتوب علينا اغفر يا غفور ارحم يا رحيم تب علينا يا تواب اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ارزقنا كل حب كل عمل يقربنا إلى حبك نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين أغث إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي السودان وفي الشيشان وفي كل مكان اللهم إنهم جوعى فأطعمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك نجنا جميعا من عذاب القبر ارزقنا نعيم القبر ارزقنا جميعا نعيم القبر اللهم ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت وارحمنا إذا ما انقطع منا الصوت وارحمنا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين يا رب العالمين نجح طلاب المسلمين ارزق أخواتنا وشبابنا العفاف يا رب العالمين اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم بلغنا شهر رمضان اللهم بلغنا شهر رمضان واجعلنا فيه من عتقائك من النيران اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا ممن يغنمون ليلة القدر اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا حسن الاستماع ولا تنسوا الدعاء لابنتي حبيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
آه